بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى فإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد. أما شهر جماد الأولى سنة 1405 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وشهر جماد الأولى طبعا في مناسبة زمان عارفين اللي هي غزوة مكة. فالأخ موضوعاتنا اللي بنتكلم فيها ونتكلم النهارده عن غزوة مكة. ويا ريت يبقى فرصة إن شاء الله خلصنا النهارده برضه بإذن الله. برضه زي ما انتم عارفين ناحية الغزوات بتكون الغزوة وإيه اللي حصل فيها مع التركيز على الدروس والعبر والعظات المستفادة من هذه الغزوة. مؤتة مؤتة دي عبارة عن قرية من قرى القلقاء قرى القلقاء دي مقاطعة في جنوب الشام جنوب الشام لو المدينة المنورة هنا لو مكة هنا في الجنوب تبقى المدينة فوق في الشمال المدينة المنورة يبقى في الشمال خالص فوق تلاقي الشام الشام دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن فلسطين والأردن وسوريا كان زمان دول يسموا الشام ودول كانوا في شمال الجزيرة العربية فوق في شمال المدينة المنورة لو بصيت كمان جنوب شرق الغرب لو كان في تفسير كنا رسمنا بالشمال الغربي تلاقي بس سلاسل فوق ودي موعدها جايه الشهر الجاي ان شاء الله والجنوب الغربي تلاقي قرى القلقاء هي اللي منها قريه مؤتة قريه مؤتة مشهوره بانها بتصنع السيوف قريه مؤتة دي تبعد عن قريه مؤتة تبعد عن المدينه المنوره حوالي 1000 كيلو زي من هنا تقريبا وايه واسوان مسافه طويله ان اسباب الغزو القرعه هي كانت في جمال الاولى في سنه 8 سنه 8 وسنه 8 دي فيها فتح مكه انا تفتكر بس في 20 رمضان في 20 رمضان سنه 8 كان فتح مكه وفي 6 شوال سنه 8 برضه غزو الحنين في سنه 8 لكن احنا شهر جمال الاولى يا ريت لما نعرف الغزوات يا اخوانا نربطها بالشهور بحيث ناخد الشهور العربيه بالغزوات يعني مرة جينا شهر المحرم وكلمنا فيه عن غزوة خيبر شهر المحرم كان ساعة آه لما خلص مثلا شهر صفر كان في يوم الربيع وبئر معونة آه اللي بعديه موت النبي صلى الله عليه وسلم آه كده بالطريقة دي آه شهر رجب مثلا شهر غزوة تبوك آه شهر شوال غزوة الأحزاب وحنين وإذ لا يهود بنو قينقاع 15 شوال سنة 2 حنين سنة 8 6 شوال سنة 8 الأحزاب في شوال سنة 4 والطريقه دي هتنسى الشهور العربيه. فاحنا في غزوه موته في اللي تمت في جمادى الاولى سنه 8 من هجره النبي صلى الله عليه وسلم. طب سنه 8 دي سنه كام من الذكر؟ سنه 21 فصلة 13 اللي هم الدعوه اللي كانوا من مكه لغايه المدينه لما راح النبي المدينه عليه الصلاه والسلام بدانا نحكي في النقاط في الهجره. طيب بسرعه ايه من اسباب الغزوه؟ علشان نبتدي نتكلم عن احداث الغزوه وناخد الدروس والعبر المستفاده. اسباب الغزوه ثلاث حاجات. كان في سنة 8 ده هنا سنة 8 اللي كانت فيها غزوة موتى في شهر ربيع الأول كان قاعد النبي صلى الله عليه وسلم 14 من الصحابة فكذلك هيبقى شعب ابن عمير 14 كان معاكم هنا في الشام فوق حتة اسمها ذات الطلحة أو ذات أطلاح 14 دول غير العشرة بتوع يوم الربيع وغير السبعين بتوع بئر معونة عشان ما تلخبطوش ال 14 دول كانوا طالعين يدعوا إلى الله عز وجل وده يدلك على أهمية الدعوة إلى الله طلعوا فوق في ذات الصمت دي فخرجوا عليهم العرب الغساسنه المتنصرين وقتلوهم جميعا ال 14 نص الشبه ايه العرب الغساسنه دول؟ هم اصلا عرب لكنهم تنصروا اعتنقوا النصرانيين صحيح بيحكمهم ملوك عرب لكنهم تابعين لبيزنطة للتاج البيزنطي تابعين لروما روما كان مين بيحكمها في الوقت ده؟ هرقل وهرقل كان صليبي تعرف اجمل النهارده بايه الكلام ده؟ لما تسمع خبر من الاخبار يقول لك مش عارف وهذه دولة تابعة أو هي إحدى دول الكومنولث البريطاني. تعال تسمع كلمة الكومنولث البريطاني. هي دي معناها. كومنولث يعني يعني تلاقي القرية أو تلاقي البلد أو المدينة أو الدولة يحكمها رئيس منهم وكل حاجة مستقل أه لكنه تابع إلى بريطانيا مثلا. يبقى داخل في حلف معاه. يبقى تابع ليها. يبقى من دول الكومنولث ده أسلوب النهارده كمان كان اللي بيحكم العرب الغطاسين المتنصرين دول ملوك من العرب لكنهم تابعين اصلا لروما لهرقل. مين كان ملك الغطاسين دول؟ كان اسمه الحارث ابن ابي شمر الغطاني. وله ملوك طبعا بيحكموا تابعين لهم. الحارث ابن ابي شمر الغطاني. فادي سنه 14 من الصحابه استشهدهم في ربيع الاول سنه 8 لما ارسلهم النبي صلى الله عليه وسلم عشان يدعو الى الله فقتلوا في ذات الصمح او ذات اطلاع. السبب الثاني ايه؟ كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرسل يرسل الرسل والمبشرين في الاسلام فارسل سيدنا الحارث بن عمير الازدي الحارث بن عمير الازدي ده اصلا من الصحابه كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم علشان يدعو الى الاسلام طب هو بعد مين؟ بعد الحارث بن ابي شمبر الغساني ملك ملوك الغساسنه الملك بتاع الغساسنه اللي فوق وجه الشمال وده برضه يقول لك على اهميه الدعوه الى الله وتسليم ان احنا نبلغ الدعوه وانا بالاسلام فاقول ما قرأت من ايه الحارث بن عمير الغساسي واخد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كتبه فيه ادعوك الى الاسلام والكتاب وكذا واكل الكفر الى اخر هذه الدعوه واخد كتاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورايح عشان يديه لملك الملوك الغساسنه دول اللي هو الحارث بن ايه بن ابي شمر الغساني طلع عليه واحد اسمه سراحيل بن عمرو سراحيل بن عمرو سراحيل ده ملك من ملوك الحارث بن ابي شمر فسراحيل بن عمرو اتوفى برسول النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سيدنا الحارث بن عمير الازدي وبعدين يقول له لعلك من رسل محمد عليه الصلاه والسلام بيقولوا انت باين عليكم يا جماعه بتوع محمد طب عارفوا ازاي؟ ما هو المسلم شكله باين نظيف ونور الايمان على وشه انا يعافينا يعني الحمد لله الذي جعلنا مسلمين ده شوف المسلم هو فاكر المسلم دايما بيكتب السجن ولا فيه واحنا كمسلمين شطب وبنتوضا خمس مرات والجوانب علاج ثلاثه غير ميه وتلاقي فيها بيض عشان نتوضا واللي بيجي لنا يكتب التحمى حتى لو واحد في الصيف في الصيف في ناس في اخر التحمى هو مرتين في الصيف يقول لك العرق الطيب عرق لان المسلم جبل على النظافه وبيوت المسلمين نظيفه لان زوجاتهم اخوات والاخت المسلمه بيتها بتخلي البيت عباره عن يعني شبه جنه كده من الرائحه الجميله ومن ال- ال- ال- الترتيب والتوضيب والنظافه وبتغسل دايما باستمرار في الانظيف وهكذا انما غير النظام اللي سجنت وحط تحت الكنبه بس المهم ان ايه؟ اه افرض ان الجامعه كلها محطوطه تحت الكنبه بس المهم ان الكليب يبقى حلو لا مش احنا ده احنا مسلمين دول بتوعهم في النظافه وفي الاندلس ايام كانوا بيفتشوا على المسلمين عشان يموتوهم ما كانوش عارفين المسلمين كانوا مسلمين متخفيين تعرف كانوا يعرفوهم ازاي؟ يقول لك سيب سيباتكم من الميه البيت اللي سارق ميه كتير قوي لما عرفته بيه شوف المسلم بيعرف ايه؟ ولذلك هنا شرحيل بن عمرو الكافر ده لعنة الله على القوم الكافرين اول ما كان سيدنا الحارث بن عمير الازدي انا لعلك من رسل محمد باين على منظرك كده انت من جماعه قوم محمد عليه الصلاه والسلام الموضوع طبعا والايمان قال نعم فقتل طبعا كل رؤوس النبي يقتل دي اهانه مين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم اصل انت تبعت واحد انسان بيبلغ حاجه ولا بتاع بيساء اليك وبيسيء نفسه مثلا تعتبر دي في وشك وبتعتبر دي في وشك لان اللي يجيب رسولك يبقى هذا كده اللي يجيب من فارق يبقى هذا كده كده مظبوط كذلك لما يموت بقى سيدنا الحارث بن عمير الازدي عليه رحمه الله ويقول جراحيل بن عمرو الكافر ده يبقى دي على طول اهانه مين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم تبقى اهانه للاسلام تبقى اهانه للمسلمين. طب واحد يقول يمكن الحارث بن ابي شمر اللي هو ملك ملوك الغساسنه لو دول يمكن ما كانش عاجبه الحال او كان مثلا متضايق او زعلان بس هيعمل ايه رحيل بن عمرو؟ هو ما قالوش اقتله مثلا. تعرف لما وصل الخبر للحارث بن ابي شمر الغساني زعل زعل ان ازاي سيدنا محمد يبعث له الشركه ده. وتهدد قال اني ذاهب اليه. هو كمان بيبعت لي بعد يقول لي ده مش سامي طب انا بعرف راسه ده انا حيوان انا عارف ده العرب الغساسين المتنصرين دول عددهم كتير جدا جدا شراحيل لحد ابي جمل الغساني ده يقدر يجمع لوحده 100000 وجمعهم فعلا فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك دول موتوا 19 في ذات الصمت وبعدين قتلوا سيدنا خالد بن عمير الازدي مبعوث النبي وبعدين عليه السلام والحارث بن ابي شمر الغساني ده ملك ملوك الغساسنه بيتوعدني وبيتاكدني طب انا هستنى في المدينه لغايه ما يجيب لي 1000 جنيه يجمع عليا ده احنا شفنا 11000 كانوا غزوه الاحزاب قدام المدينه وربنا بيسلم الحمد لله إذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وان زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون له الاحزاب كانوا 6000 من قريش سفيان من غطفان تخيل عيينة بن حسن التزاري و4000 من قريش تخيل ابو سفيان او 10000 و1000 يهود بنو النضير ادي 11000 وكانوا المسلمين 1000 في المدينه هنستنى بقى لما يكون 100000 فالنبي إيه؟ صلى الله عليه وسلم قال لا لازم نبدا والدفاع عن الوقوف خير وسيله للايه؟ للدفاع. وراح قال للصحابه تجاهزوا وهنا بقى يعني حد من الصحابه قال واحد تاني يا رسول الله ابدا. ليه؟ انا بنوك تمام احنا طالعين نقاتل في سبيل الله لا نقاتل في الشمال نقاتل في الجنوب يبقى القتال بالغرب يبقى بالشرق يبقى بالليل مالناش دعوه احنا طالعين نقاتل في سبيل الله فده يعلمنا ده ان الجندي منضبط انما احنا قعدنا اول محطه مناخيرنا كل حاجه على انضباط فيها يكفينا نجمعهم طب يعني يا كده يا قادر ايه الموضوع ده؟ ما هي الصحابه سبحان الله الصحابه اختاروا في غزوه اهو الصحابه ايه في في رمضان في نفس السنه سنه 8 طلعوا مع النبي عبد الله الحكيم بتاعه مكه ولا واحد فيهم عارف هيفتح مكه هم طالعين يقتتلوا بس جايين مش عارفين من الجنوب ولا نسيم على الجنوب قبل مكه ب 10 ايام النبي قال لهم احنا هنفتح مكه عليه الصلاه والسلام ولا واحد فيهم حتى المناخير ولا انا الاخبار دي ولا النظام دي واحد بيشمس كده ويقول لنا احنا رايحين كده على عماله هو احنا طالعين على عماله اي كلام اي حاجه لا انت طالع تقاتل في سبيل الله خلاص هو مكه تقاتل بقى بالثبات بالملك ولذلك النبي لما قال لهم اطلعوا وتجاهدوا تجاهل الصحابه وسعوا بقى نسوانهم وعيالهم وخواصهم ونسوا كتب الوصيه بتاعته تمام عليه الصلاه والسلام رجعهم اصلا راجعين عشان يرجعوا كانوا القتال كده زمان كان القتال اصلا كده زمان كان كمان يوم الجمعه وقالوا له طب في صلاه جمعه اه بس انت لو طلع تقاتل في سبيل الله طلع تقاتل في سبيل الله انت واحد من اعالي الامور يبقى مدرك جوه عذاب الصلاه انت ده انت بتجاهد ده انت طالع فوق الصلاه جوه بس جوه سلام الاسلام الجهاد يبقى اللي طلع فوق السطح ده اكيد عدى على الدور الاول والثاني والثالث والرابع وما يعرفون ايه طلع فوق اعلى حاجه فوق ولذلك كان الكلام ده يوم جمعه والنبي قال لهم صلاه تجاهل فجاءهم الصحابه وطلعوا من المدينه حته اسمها الجوف فوق هنا كده فوق المدينه منوره من ناحيه الشمال فالعدد الصحابه كان هنا بقى 3000 3000 طبعا ما شاء الله 3000 كتير صح كتير لان لو خطيت لي بس بدل كانت 17 رمضان سنه 2 كان عدد المسلمين 314 ومعروف على مرتين و70 سنه حتى كان كل ثلاثه بيركبوا بيريحوا بعض يركبوا اثنين يمشي وبعدين من الراجل ينزل وواحد يركب وهكذا في رقم كان عدد المسلمين اللي طلعوا 1000 رجع عقوبات بابا من ثلاثه تلت الجيش فضل 700 في الاحزاب كانوا 1000 وصلت 11000 في شهر شوال كانوا 4 شوف بقى هنا لما يطلع 3000 اه تمام المسلمين الاولى في الحديبيه في ذي القعده سنه 6 كانوا 1400 في خنبر شهر المحرم سنه سبعه كانوا 1400 هم هم بتوع الحديبيه فلما يجي يطلعوا هنا بقى فوق ده 3000 يعتبر عارف ايه؟ اه ما شاء الله على ايه ايه ده 3000 وذاك الصحابه دي 1000 ثروات وذاك الامر الصحابه كانوا مبسوطين قوي بالعدد اللي طبعا عددهم كبير قوي 3000 طلعوا حاجه اسمها الوقت هنا والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعه وخطب الجمعه بالمسلمين وطلع بقى ايه؟ بقى خارج المدينه علشان يقابل ال 3000 وطبعا ينظمهم ويعين القاده ويديهم خطه الحرب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش زمن بعض المتصور ان درويش من الدراويش عليه الصلاه والسلام ان النبي ده كده التعديل ده ما يعرفش انا الدين يقول نقول قال الرسول ده ان الدين ده ما ينفعش الا في الجامع ما ينفعش بره الجامع تطلع بره الجامع تسيب دينك جوه الجامع اطلع من غير سلم انت في الشارع قلت مين اللي قلت في حاجه اسمها دين جوه الجامع طب بره الجامع طب ابقى دين ابقى في الشارع دين دين ابقى في بيتي دين دين ايه الحيبه دي مش عارفه والنهارده اي واحد يكتب الدين ما هو نفع اي واحد يبقى اي فتوى خد دين في الجامع طب وانا معاك في الشارع امال ايه مرض الأذى على الطريق بتبقى في ايه؟ ايه مرض الأذى على الطريق؟ مين اللي أذى؟ النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي عليه ياخد الاستئذان في البيوت وخطف ثلاث مرات بظهر الباب واقول لأهل مين اقول فلان ولا في ما ينفعش الا في الجامع لا ده, ده كلام تخريب ده كلام ناس مش مش منضبطه فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خطف الصحابه طلع علشان يدي خطه الحرب وينظم المسلمين بقى نروح هناك احنا بتوع الدين جوه الجامع اطلع بره الدين بره الجامع في دينك جوه لا عايز اطلع بره بره الجامع يطلع فيه جوه الجامع اطلع ولا يطلع بره الجامع كده عادي كده لا ده مش الوجه ولا الحاجه النبي صلى الله عليه وسلم طلع منطقه الوفي وجد الصحابه مصطفين فبدا يعين القاده عليه الصلاه والسلام فقال فين زيد بن حارثه؟ ايوه تمام يا رسول الله قال قائد الجيش زيد بن حارثه خد الرايه راح اعطيه الرايه كان القائد هو اللي يمسك الرايه وحيث فان قتل زيد بن حارثه فين جعفر ابن ابي طالب ده عم ابن عم النبي يبقى جعفر قال له نعم يا رسول الله قال ان قتل زيد يبقى انت القائد لان جعفر ده كان اول غزوه يطلعها دي اللي هي غزوه موسى دي الله يقول هو كان فين؟ كان في الحبشه لان هو رجع بعد ايه؟ بعد فتح خيبر فتح خيبر كان في شهر محرم سنه سبعه مش ده بعد ما رجع كان ده فتح خيبر فقام النبي من تصحيحه قام حجل حجل على بين طريق لوحده كان عرف كده لما يقاطع ونقع عليه لوحده كده كنت تقدر تلاقيه جعفر النبي صلى الله عليه وسلم حضر غزوه وقال لست ادري بايهما وطرف والله ما انا عارف اطلع بايه فتح خيبر قبل قدوم جعفر اللي هو ابن عم النبي كان عنده انا 33 سنه وكان متجوز سيدنا اسماء بنت عميس وخلف لها اثنين سيدنا عبد الله سيدنا محمد محمد بن جعفر وسيدنا عبد الله بن جعفر 33 سنه طبعا عليه الغزوه دي. فالنبي قال لو قتل زيد بن حارثه يبقى قائد الجيش جعفر ابن ابي طالب فان قتل جعفر فين عبد الله بن رواحه الانصاري شويه بعيد عبد الله بن رواحه الانصاري ده كنت فين؟ ما الذي خلفك؟ وناخد نفسه برضه من دي لان عبد الله في حجه ورع وتقواه قال لك ما دام النبي قال لنا ورع عليه الصلاه والسلام وبعدين هيجينا بعد صلاه الجمعه اروح اصلي الجمعه صلي على النبي الجمعه فرصه فقول له ما الذي خلفك؟ كنت فين يا عبد الله؟ عبد الله بن رواحه الانصاري ده من السابقين في الاسلام وكانوا من ال 12 اللي تمت معاهم بيعه العقبه الثانيه سنه 13 من من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي السنه اللي بعدها على طول هجر النبي واحد سنه واحد على طول هجر من الهجره فعبد الله بن رواحه الانصاري جدا عن النبي ما الذي خلفك؟ قال كنت اجمع معك يا رسول الله يعني واحد صلى الجمعه معاه يقوم النبي يجينا ده ويديله برضه واحنا من وراه يقول له هدنه في سبيل الله او روحه خير من الدنيا وما فيها ثلاثة يا عبد الله صلاح فين؟ من صلاح ده في سبيل الله، ده صلاة جمعة ايه؟ تبص لصلاة جمعة ده انت بتقدر تبص لمن هو هو اعلى. انت طالع في سبيل الله قتال. يبقى قطعا هتاخد ثواب الجمعة وثواب الجمعة اعلى ثواب. اعلى ثواب في الكتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له غدوة في سبيل الله يعني تطلع الصبح او روحة يعني ترجع في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. خير من الدنيا وما فيها سبحان الله. طيب يا يا عبد الله عبد الله بن واحد انصاري لو تخش جعفر ابن ابي طالب انت القائد تمام يبقى انا عايز كم قائد كده ثلاث وراح قايل النبي صلى الله عليه وسلم فان قتل عبد الله بن واحد الانصاري فليقتضي المسلمون منهم رجلا فليفعلوه عليه ما حدش قال لو تشهد بقى وقتل عبد الله بن واحد الانصاري القائد الثالث ده تختاروا انت واحد نفس النبي سيدنا جعفر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم هو حبيب النبي جدا جدا قال له يا رسول الله عليه الصلاه والسلام نعم قال ما كنت لارغب ان تستعمل زيدا عليك دي حاجه مفلسعه في نفسك تعبان متضايق يعني لو طلعت كده ما كنتش عايز ان زيد بن حارثه يبقى قائم عليك اقول الان ما هو ده درس اهو اوعى تخلي حاجه خلفك اوعى تفتح ديار ارسم ارسم احنا بنضاف حتى الديار كل واحد فتح فيه هي فيه يقول لك انا انا انا كسبت انا كاسب انا انا بعدت بس هيجي عليا يوم ما يبقى- اه طب وليه عليك يوم ليه ما طلع يا سيدي طلع اللي في قلبك قبول طلع طب يا ريت تعرف احنا لو بنقول لبعض بنزعلنا من بعض والله نبقى حبايب مش هتمر ما يجيبش اي مدخل عليه انما في ناس بالنظام اللي ايه يعدي يعدي يفضل يبلع ويفضل لما كنت اه يجي هو يقول لك خلاص انا ايه ده انا سكت يا ولد ده كام سنه طب كنت وانت فين كام سنه ولا عليك كده ما تقول لي ايه الموضوع؟ ايه اللي انت شايفه مني؟ زعلتك في ايه؟ في ايه بيني وبينك؟ ان انا ببص لك كمان من ساعه لساعه تبص كده راح اتحكم في ركوب الارض ركوب الارض وحتى الموضوع بتاع حاجات سبع حماده ولا يقفوش والثانيه ولا عندها فكره ولا عندها فكره هناك ما تقول لك ولا ولا ولا ليه هي بتشوف هي اتعمل في عينيها هي بتستهبل قول لي يا ست والله انت مش عارف وكتير والله بتكلم حتى على مصطلح احنا كرجال في حاجات كتير جدا جدا انت بتعملها كتير منها وكتير منها يعني مش واخد بالك منها ممكن جدا يا حاج قدام تعرف لو جالك اقول لك انا لما تاثر الموضوع ده في الفرح بين عينيك خلاص انت انما لو لو رحت حكيت للناس كلهم وهو ما عندوش فكره هيغير نفسه عادي هو يعرف انه يعمل حاجه غلط يعني شوف ايه ده جعفر كان ممكن يعمل ايه خلاص ما بقى وخلاص انتهى الموضوع كان ممكن يجي هو يخش يجيبه هو مع مثلا مع نفسه صاحبه كده يقول له والله انا ما كنتش عايز زي ده عايز زي ما قاعد عليك هو بس يوم ده راح هنا زي ما هو صاحبه ما كانش عايز زي ما قاعد عليه عرفت انه زي ما كانش عارف ما كانش عارف انه زي ويسيب كله يمكن الشيطان يخش يقول لك طب ما تيجي تشيله بقى ده ده دعوه من عم النبي عليه الصلاه والسلام الله ده اولى بس يا اخوانا النبي هو اللي عينه نام عليك اه بقى الشغلانه برضه شوف بقى هيحصل انما لما تطلعها هو من صدره في منتهى البساطه يا رسول الله ما كنت لي ارغب ان تستعملها زي ما انا كنت عايز زي ما بحب زي ما بحب. طلعها من نفسك اه ارتاح اوعى تعمل حاجه ترجعها في نفسك اه طب القرار القرار هو في امر النبي صلى الله عليه وسلم وده بيعلمنا الاسلام كده قولي عندك اعتبر زمان معايا لكن لازم تلتزم بالقرار النهائي والاخير يقول النبي قال له خلاص يا جعفر قلت اللي عندك قال له آه. قال امضي بما امرك الله فانك لا تدري من ذلك خير حاضر يا رسول الله انتهى الموضوع انتهى حاجه كانت متشعه في نفسك وطلع قهوه ورد عليك وانتهت صحيح ملهاش سيوف ملهاش زيت خلاص امضي بما امرك الله فانك لا تدري من ذلك خير حاضر يا رسول الله انتهت خلاص وضع الجيش تمام ثلاث خلاف القاضي زيد بن حارثه القبر بن جعفر بن ابي طالب القبر بن عبد الله بن رواحه الانصاري واحد من اليهود واحد من علاء النعمان ابن طلحه الله اعلم ايه اللي موقفه في المواضيع دي بس طبعا اليهود اللي بيحطوا مناخيرهم يعني هيسيبوا الموضوع كده هيسيبوا المسلمين فحدهم بدري ولا حرموا عليهم انه عمل في صفحه فوق يسمع بعد ما خلص كلامه صلى الله عليه وسلم بيقول له انا القاسم شوف الخط ده انا القاسم ان كنت نبيا اجل لا نبي غصب عنك عليه الصلاه والسلام ان كنت نبيا فسميت من سميت ان كنت قتلوا قتلوا ان الانبياء احيانا الصالحين كانوا اذا استعملوا الرجل فقالوا ان قتل فلو سمي مئة قتلوا جميعا يقول له انا قلت لابس كذا انت بتقول دلوقتي قائد الجيش لابس عليك فان قتل يبقى لازم هيقتل لان الانبياء لو قالوا على واحد ان قتل يبقى لازم هيقتل ولو سموا 100 لو قعدوا قالوا ان قتل فلان يبقى فلان قتل فلان يبقى فلان ان قتل فلان يبقى فلان وسموا 100 لازم ال 100 يموتوا كلهم ان كنت نبيا ده لو كنت نبي يعني وراح رايح هناك واقفين بقى لقائد الجيش اللي هو سيدنا زيد بن حارثه راح النعمان النعمان بن فرحه ده قال اعهد الى اهلك الحواس بقى يعني وسيدك وصلوا في يعني فلا ترجعوا الى محمد فلا ترجع الى محمد ابدا ان كان نبيا إن كان نبيا قال نعم اشهد انه نبي صادق بار في كمان غصب عنك وغصب عن عينك اشهد انه نبي صادق بار على النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا زيد بن حارثه فده غصب علمنا ايه؟ علمنا اليقين مفيش واحد واحد يشخص في دماغنا حاجه كده واحد من جماعه الشيوعيين واحد من جماعه الصليبيين من جماعه اليهود من جماعه الماركسيين ويقعد يقول لك الانسان ده بيحب اه والله لو تغير الموضوع ده اه والله شوف هو بيتكلم ايه هو اي واحد يهزك ده عقيده يا راجل ده دين بقى اسال اه لكن مش اي حد ياثر فيك هذا بقى فالنبي صلى الله عليه وسلم عطى الاوامر خلاص بتاع الباب وهيكتب الجيش يتحرك فلازم يلقي عليه خطه شوف بقى الخطه سريعا طبعا عشان مش وقت اقولها بالتفصيل هو خطه الان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمين تروحوا مكه دي تروحوا قريه تروح او تروحوا بقى الشام بس لو هم المسلمين تحصلوا في مكه تروحوا في مكه اه هنا بقى نقول حاجه برضه انا بنتكلم الفرق بين السريه والغزوه ايه؟ اطباع العلماء السيره بيشوفوا على غزوه مكه سريه مكه يعني يمكن تراها هناك سريه مكه او غزوه مكه الفرق بين الاثنين ايه؟ السريه هي اللي بيشفيها النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي بيسيرها النبي الغزوه هي اللي بيطلع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لو النبي كان في قتال يضغط على القتال ده غزوه ما كانش فيه يبقى كفريه فالنقطه دي ما كانش باقي معاهم لكن الفقهاء سموها برضه غزوه مؤتة او يقولوا عليها احيانا السريه مؤتة لان كان عدد المسلمين كبير جدا جدا جدا ولان كان فيها مشايخ طيبه جدا اعتقد فاطلقوا عليها غزوه برغم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم قانون الحرب فبيقول لهم اقرأوا لاول مره مفيش اي بلد الا لما تعلنوا من اول الاسلام قانون اسلامهم لو اسلموا يبقى والله خير ما اسلموش طب لو سمحتوا نخش البلد ونحتلها وتبقوا انتوا موجودين فيها وما تاخدوش احتلال في الحاله دي بقى عشان مقيم عليها طبعا الله ويبقى انتوا موجودين فيها عادي لكم معاك وبيتفق معاك مش عايزين يبقى تقتلوهم عشان تاخدوا البلد غصب عنهم قوه لان الارض ملك لله لكن شوف التعاليم بقى الاسلاميه سابقه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقتلوا شيخا ما تموتوش راجل كبير ولا طبيب ولا امراه ولا تخلعوا زرعا ولا تحرقوا ثمارا او شجرا شوف الادب ما تحرقوش اي زرع ليه ولا تخلعوا شجر ولا تخلعوه ولا تموتوا اولاد ولا نساء ولا شيوخ برافق في عصر التقدم والمدنيه والتطور حد بيعمل الكلام ده النهارده ولا حتى دول اللي بيسموها الدول العظمى الكبيره اللي مش عارف عندها حقوق الانسان ميثاق العالمي الكذابين دول كلهم ما بينفذوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى بعض الحاجه بيعملوا ايه؟ بيروحوا في المستشفيات ويبقى المستشفى معمول عليها علامه استاذ ومعروف ان دي فيها ناس يعني مرضى وعجزه ومع ذلك بتترفع الطيارات بتترفع الطيارات مفيش واحده ودي شايف اليهود ودي شايف اليهود عملوا ايه في المسلمين ودي شايف الهند اللي ربنا جحمها ووضعوها جهنم ليس المصير اسمها عندي عملت ايه وما كانش فيها الحرب وطلبت الهندوس على المسلمين يأكلوا فيهم في مدفع الآثام وبدأ فيه من بنجلاديش وكل مكان أجيبوا شتيم وشتيم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تعاليم إسلامية للمسلمين لا تقتلوا شيخا ولا صبي ولا امرأة ولا تقلعوا شجرا ولا تحرقوا زرعا عليه أمر الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب خرج الجيش خرج على باب وطلعين وطلعين سيدنا عبد الله بن رواحة الأنصاري اللي هو قائد رقم كام؟ رقم ثلاثة كفاية بشر قالوا مالك ايه؟ قال ايه خير وانا والله ده بيحب للدنيا ولا تغرق بكم هو الفكر إنه معايا يعني عشان مثلا احب الدنيا ولا يعني زعلان على عيالي ولا على مراتي ولا على فلوس ولا لا غير اني تذكرت ايه من كتاب الله عز وجل وشوف اللي طالع في سبيل الله بيفتكر ايه وهو خارج يقول لك الايام ولا الشهره ولا الفلوس لا ده طالع يقول انا متذكر قبل ما يطلع خلاص يمشي يقول انا متذكر ايه تذكرت ايه من كتاب الله يقول ربنا فيها يقول مريم وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا لو يعني هيبقى الصراط على جهنم الصراط حد كحد السيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول منكم من يسير كالبرق ومنكم من يسير كالريح المرسلة ومنكم من يجري ومنكم من يمشي ومنكم من يزحف فتتخطفه كلاليل جهنم والعياذ بالله وتأوي به إلى قاع النار فسيدنا عبد الله بن رواحة الأنصاري شاغل نفسه مشغول خالص لدرجة إنه بيعيط يقول فلست أدري كيف لي كيف لي بالسرور بعد الورود يا ترى بعد ما حرم ومنكم إلا واردها بعد ما حرم على الأسرار هبقى اصبر عنه ازاي؟ يعني هكون من اللي جبلش ده الفرق ولا زي الريح ولا اللي كانوا بيجروا ولا هكون وضعي ايه؟ وبكى سيدنا عبد الله بن رواحه الانصاري شوف اللي هو جاله ايه؟ جاله هذا الامر. طيب ثلاث شيء قبل ما تشيل ايه 3000 خد حته طيران بسرعه ريحوا فيها شويه كده وبعدين تعملوا ايه؟ المسير تجاه الشام. طبعا العرب المتفصلين المتنصرين اللي هم في الشام فوق عارفين ان الموضوع مش هينفع على الانسان هيقولوا بخير هم يعني المسلمين هيسكتوا موضوعهم 14 في ذات الصمت وموتين وموتوا سيدنا الحارث بن عمير الازدي ومسلمين عن كتب لا شرحبيل بن عمرو خايف اللي هو موت ابو النبي الحارث بن عمير الازدي شرحبيل بن عمرو ده اللي موت شرحبيل بن عمرو ده خايف جدا له اصل اسمه سدوس بن عمرو قال له اطلع مع طريقه كده معاك يا سدوس وشوف لنا كده حال المسلمين ايه يعني نكون جايين في السكه ولا حاجه طلع سدوس بن عمرو اللي هو ابو شرحبيل بن عمرو ده في طريقه مكونه من 50 هي ايه يستكشفوا الطريق يشوفوا المسلمين هيجوا يجيبوا ولا مش هيجوا وهيجوا بكام وعددهم ازاي وطلعوا بقى عشان يشوفوا هذا الهرم بفضل ربك شافوا المسلمين المسلمين لما خوفوا جيل وراهم طوعوهم قطروهم قضوا عليه وقتلوهم جميعا خمسين وصل الامر لشرح بن عمرو ان قتلوه من خمسين من العام كلهم خطيب خمسين بلد المسلمين يعني فضلوا 50 ده يعتبر مش مصدق ده يعني ايه؟ اه بيبقى بيبقى مرمقه كده او بيسموها ايه بيمزجوا ولا حاجه زي كده يعني امال هيعملوا ايه بقى بيجوا يفكرونا دول؟ ارجع تروح فين؟ طب ما تبص على المغامره وهو تربط النبي صلى الله عليه وسلم فبيجوا على طول سعد وارسل الى الحارث ابن ابي سمر الغساني قال المسلمين جايين وخدوا السكه كده هم ماشيين 50 فشوف النظام ايه؟ قالوا المسلمين اه ما ينفعش الامر ده بقى ايه؟ نجهز نفسنا تجهيز كامل وفاهم يجمع الحارث بن ابي جمر الغسالي كام؟ 100000 100000 ويعين عليه واحد الحمد لله قتل سيدنا قطب بن قتاده اللي هو قائد مملكه المسلمين قالوا 100000 100000 وبعدين ايه مش عم يسموه هيجيب حارث بن ابي جمر الغسالي ابي جمر مش مش مش مش المسلمين يا عم طب نعمل ايه؟ راح نعمل الرقم هو ده تابع لايه؟ لثوره رومانيه تابع للرقم قال الحارث بن ابي جمر عندك ابعت يبقى عندنا قلوب على قد ما تقدر لان دول المسلمين اللي جايين فالمسلمين بالعلم طبعا في الكتاب ما عارفين يقولوا السبيل ده حتى هو ما فيش قدام قول كان ايه على طول هناك راح عينه كام؟ 100000 كنت الكفر سبحان الله العظيم 100000 ووقع عندهم 100000 يبقى 200000 والمسلمين هنا كام؟ 3000 ده سلاح الفرسان بس سلاح الفرسان بس بتاع الرومان ما يقلش عن 50000 ما يقلش عن كده سلاح الكتاب لانهم عارفهم كده اهو انت بقى يا مدرس الكتاب في المدرسه وبتدرس للطلبه انت مدرس الكتاب عارف تعالى اشرح لهم جزء وثلاثه وانت تشرح جزء وثلاثه تشوف فكره قول لهم مثلا هناخد كذا فمثلا في غزوه موسى اللي كانت جماعه الاولى سنه 8 فرح جدا اهو تشرح لهم ايه حساب يشرحوهم كتير اهو بتعمل حساب عشان تقول لهم هذا جزء وثلاثه ازاي فغزوه موسى دي كان عندهم مسلمين 3000 وما كان لهم 3000 وعدد العرب ان الغزوه المتوفرين 100000 والروم بعدهم 100000 وعليهم 20000 3000 الى 200000 بالنسبه للكتاب فرق ثلاث اصفار مع ثلاث اصفار الصفر ثلاثه هي 200 مكياج 200 على 3 20 حوالي 69 ونص مفيش نص راجل فيبقى واحد الى 70 يبقى زدنا واحد الى 70 هتبقى 60 ونص هتكون مفيش قرب قرب لاقرب بتاع ده هتبقى ايه؟ واحد الى 70 مسبوق من كل مسلم يحصل كام؟ 70 ولو كل المسلم ده الطريقين بتوع هتوزعها جايه هيبقى صعب مفيش حاجه وصل ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه لا فشوف النسبه 200000 والمسلمين 3000 ولذلك لما وصل الخبر لسيدنا زيد كان وصل حته اسمها دعايه وان عندي داخل حدود الشمس 50 ميل جوه في الشمس نعاس فلما ياخد الخبر وبعدين يتغطى بالذات ومسلم الجراويل مطلع طبعا طريق صلاح قدام طريق طبعا قدام الشكل شوف الموضوع ايه والنظام ايه فجاله خبر فان هو بعد 100000 والعرب اللي كانوا متوفرين 100000 بقوا 200000 فطبعا كان الفرد المسلم لازم يعمل ايه؟ لازم يعمل اجتماع يبقى في لسه عطا ما يركبش دماغه في حاجه اسمها الاجتماع ويقول ده هو القرار يقول لك ده هو القرار وهو يتفرجوا عليك وراك لا مش كده وهو يعني هو اللي يفهم كل ده ايوه ما يبقاش في عمرهم صوره بينهم بس الصوره مش بتاعتهم بس بتبقى كده هو من الصوره هم بيتعاملوا مع بعض على بعض ايوه عاملين يقولوا كده بيقولوا عايز يعمل حاجه خلاص هي موجوده في الكلام ده اه اي حاجه هو ده هو اي حاجه ايوه بتاعهم خلاص لا بتاعهم يا جدع بتاعهم كله على الضغط ده ولو كنت هنا تجمع معرفة العالم ياخد ارتفاع رقم جيم شهر الاستشارة جمع العمل كلها اجتماع ده قعد 40 ساعة ساعة يومين في مدينة معارف دي ليه ياخد ويمشي مع الصحابة يشوف هيروحوا ايه يعملوا ايه كان الصحابة كانوا هم انقطعوا الى رأيين يعني واحدين ما اختلفوا لا ما اختلفوش طبعا ده هو هنا في خلاف قوي ما اختلفوش يعني معناها رأي بعض لا لكن اختلفوا خلاص كانوا رأي ولا رأي الرأي الأولاني بيقول نفضل زي ما احنا ثلاث سنوات ونبعت بسرعه مبعوث مثال يقول يا رسول الله عدد اللي قدامنا 200000 الحل ايه؟ هتبعت لنا بدل من عندك ولا نرجع ولا نكمل؟ طيب وراي تاني؟ الراي تاني قال لا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم بعتنا واقمنا يبقى هنقاتل هنقاتل وصلنا يكونوا 500000 اختلف الصحابه طبعا الكلام ده حد ولا بيتكلم ولا بيرد عليه ولا بيشوف نظامه ايه ولا بيعمل الاول ولا بيقولها ولا بيرد ولا كده بس اخوه برضه اخوه فجاب انا انا بقول والله ده انا عليك على لا يا عم ماليش دعوه ده ثلاثه لا لا صحابه يا بتشوف ازاي انا متعلم وراه احنا ثلاث مع بعض وهو طبعا غير وجهه نظري بس انت اخويا بالله والله بالله وهتحرم المهم قعدت 48 ساعه اللي عندنا يومين كان سيدنا عبد الله بن رواحه الانصاري كان سيدنا عبد الله بن رواحه الانصاري هو الصحابي رقم ثلاثه كان يمين للراي اللي هو ايه؟ اللي هو القتل ويستمروا وما يرجعوش ولا يتعاقدوا بدل ولا يجيبوا بعد بدل ولا ياخدوا رأي لا ما دام خلاص لانه قاتل وقال هيئة كده كلها عبرة نقول مصلحة يعني الوقت يقول لهم إن الذي تكرهون 3200 ألف بتاع الذي خرجتم تطلبون الشهادة في سبيل الله فبسيروا طبعين ليه؟ وانتوا ليه تطلبوا كده ألف ودول قولوا ده لا إسرائيل عشان الشهادة ها إن الذي تكرهون الذي خرجتم تطلبون الشهادة في سبيل الله ولا يقاتل الناس بعدد ولا عدة ولا كثرة وتفتح من تعطي القاتل بالعدد ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به هذا الخط الإسلام ولقد رأيتنا يوم نضرب ثلاثون الفجر وما معنى إلا طرفان ويوم أحد طرف واحد فانطلقوا إلى ما أمركم به النبي صلى الله عليه وسلم فإما هي حاجة من الاثنين فقد وعدنا الله إحدى الحسنيين والاثنين حلوين إما الظهور عليهم على الفقر وهذا ما وعدنا رسولنا وليس لوعده خلق طيب وإما الشهادة في سبيل الله يعني احنا اللي عمود شهداء مش الاثنين حلوين قلت لك هيقوم على كل ايه فلنلحق بالاخوان نرافقهم في الايمان يلا بقى نلحق الاخوان اللي ضربونا الفجر والكفر والاحداث ونلحق بيهم نلحق فلنلحق بالاخوان نرافقهم في الايمان الايه كانت سجلته قويه جدا واثرت الصحابه كتير فتحمس الصحابه واصروا على القتال في سبيل الله عز وجل ودول ما يمكن هيلعبوا بقتال النبي ولا هيبعتوا له حاجه هم هينطلقوا للقتال على طول وكلهم الحاج رواه سيدنا عبد الله بن رواحه الانصاري والتزموا به وواصل الجيش بحثه تجاه الشام طبعا زي ما حضرتك عارف ان عالم 3000 وهم 200000 اللي اتخاف عليه هنا ايه؟ انهم يعملوا عليه انتفاخ او تطويق او خطا وذلك المفروض تعمل ايه؟ دي خطه حربيه بقى الحاج ايه زي المعرفه لاقرب قريه هنا اللي هي قريه مكه اللي ثبت الغزوه باسمها ليه دخل القريه دي؟ لان هم لو وقفوا عليه وعمل عليه بيع هيضيعوا 3000 لو 200000 يقفوا على 3000 هيضيعوه خلاص يعني تصور لو 200000 جنيه بس مفيش خساره ولا حاجه يعني يجروا يجروا بس على 3000 وعطوهم ناحيه ثانيه بس هيسمعوا خلاص ده 3000 ده مصاري 3000 واقفين كده في الصحراء و200000 يرفعوا لهم يجروا عليه مفيش خساره ولا حاجه ده بس يعني هم يقولوا عنده الناحيه الثانيه اه يعني قعدوا عليه كده لحد ما خد وبين يجب محافظة على الانتاج واعي وممكن جاي بالفضل الحاج صار يتمكن وراح بقى فيه ليه؟ هيبقى روحه سليمه ودماغه سليمه هيبقى المشكله كلها ايه؟ اللي في الوش ده يقدر بقى ايه؟ يلعب في 200000 تمام وهو مطمئن ان اليمين تمام تمام والخلف مفيش حد هيجي وبالفعل بقى فإن زي ما حضرتك قال الوضع تحصل بها وبدأ بإعداد الجيش والصفوف خط الصفوف كان الجيش زمان بيتكون من الميمنة كان حاجة اليمين ميسرة الشمال قال ستة بالنص مؤشرة ورا القلب ساعة المؤشرة دي سد الميمنة وسد القلب وسد الميسرة لو حد استشهد حد حصل حاجة بديل على طول مكانه الامدادات كلها الساقة اللي ورا دي دي شؤون إدارية بقى زي شؤون إدارية اللي تعمل الأكل وتجيب التعيين توزعه على عتابه الجنود الاخوه وتجيب السيوف اللي شغال فيه وتجيبه على كل مكانه حد عايز يحتاج حاجه حد تابع اللي هي دي الساقه اللي وراهم خالص كان على مدار سيدنا قدوه القتاده كان على مدار سيدنا سعد بن عباده وابن عبايه عبايه او عبايه سيدنا سعد بن عباده جاب الميسره اه طب يسال بقى كان الظروف دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه قال زيد بن حارثه فبايعه وبعدين عبد الله بن رحمه فين الثلاثه دول؟ يقعدوا في الساعه ورا مريحين ومندشين ومروقين يقولوا اضرب يا بنت اضرب يا بنت اضرب وخش لا ده الثلاث قوات دول في القلب وهكذا الصادق دائما في القلب والقلب دائما فيه صح كله كل القتال في القلب والثلاث قوات جوه ورا بعض ومع بعض حط رايات اعلام قلنا هذا ما يصاب القلب وسيدنا زيد بن حارثه بيقول لهم خذوا في القتال فساحهم وحمسهم انهم يقاتلوا في سبيل الله تبارك وتعالى ويكسبوا الروم والعرب الباطنين المتنصرين ويروهم المسلمين بأهلهم بدأ القتال طبعا العرب الروم بقى كانوا متصورين يعني عمليه تاخد ساعه ساعه الكتير كله انتهى يعني الله عليك اليوم الاولاني كله قتال مع فتحه لكن المسلمين قتلوا كتير من الروم حتى سبحان الله حدث الغزوه دي كان اول مره يحضرها مصر سيدنا ابو هريره ابو هريره لانه اسلم في اخر غزوه خيبر اخر سنه ساعه بعد فتح خيبر ابو أبو هريره كان اول مره يحضر غزوه بس سيدنا ابو هريره اللي هي غزوه ايه؟ غزوه مؤتة والغزوه دي حديث عن نفسه بيقول لما رايت جموع الرومان وشافوا 200000 قدامه والرومان بقى ايه مرتاحين بقى في الحريق ومش في المقام الحلال والحرام لابسين بقى الحريق وكل واحد لابس الفرس بتاعه بقى وايه معدين منظره كده منظره وبيبرقوا الشمس الكبر بقى والقوه الساحه دول لما وتين قلب بقى اللي حاكمهم ازاي تين قلب دول ولما رايت جموع الرومان تاريخ بصري عيني تبلت من المنظر كده مين بقى جنبه؟ سيدنا ثابت بن اكرم الله يرحمه ويرحمه رحمه الله ثابت بن اكرم حاجه خاطر هو تجيب له قطعه من الارض برضه في الاخر هو ده شهيد كان طالع في كان طالع في صراع من سيدنا خالد بن الوليد في جيش الخلافه الكلام ده كان في عهد سيدنا ابو بكر الصديق كان واحد او واحد غضب سبحان الله اسمه طليحه طليحة بن خويلد كان بياخد معه حصة كده عمل نفسه رسول وقال له رسول ببعث إليه وبيجي لي واحد فراح سيدنا أبو بكر الصديق خير إليه جيش بس معركة بداية بداية بالظبط كان اثنين دول في الصراع كان ابن أكبر كان وكان واحد ثاني اسمه عتيبة بن مسلم اثنين دول فقتلهم طليحة ابن خويلد وبعد كده هجر وعائل ورجع تاني الحمد لله وشكر الله واستغفر ربنا وقعد حتى سيدنا عمر بن الخطاب ما كانش متهاوي منه انت فاكر انت قتلت مين؟ ايام الوقت العلاقه بتاعت النبوه دي فاكر انت قتلت مين؟ قتلت الشهيدين الاثنين لابس ابن اكرم وعكاز وعكاز ابن محسن فشوف رده ايه؟ طب سبحان الله كان عندهم بنات الشباب قال الحمد لله الذي شرفهما بيدي ولم يضلني بايديهما يعني الحمد لله ربنا شرفهم ان انا اللي موتهم لان كنت هيبقى كافر فماتوا ايه؟ ماتوا شهداء لكن لو حد منهم كان موتني هنا كان كنت هموت كافر كنت هموت مهان او ده ثابت بن اقرب كان راجل كبير هو فهو جنب ابو هريره انا كمان برجع لغزوه موته بقى واقف جنب ابو هريره فلما لقى ابو هريره عينه بقت في الجمال والمنظر شافه شوف الاخ لما يتقابل اخوه مش يبقى واقف جنبه رقم ده تعبان معنويات لا لازم ترفع من معنويات اخوه فعلى طول سيدنا ثابت بن اقرب نظر له قال يا ابا هريره مالك يا ابا هريره ايه ايه لما كان كده يعني انا اتزاجت كده وفرحت ايه لعلك ترى دموعا كثيره طب هو ده انت الخطره اللي انت شايفها دي اه فعلا ما انتش ادم لا قال له حق الحق حضرتك ما كنتش معانا بفات ما كنتش معانا بفات لم تشهدنا بذات انا لم ننصف بالفطره اوعى تفتكر احنا بنخلف عاداتنا فثبت سيدنا ابو هريره ثبت مثبته مين؟ سيدنا ثابت بن اكرم فبدات معركه اول يوم الهرم حاطين له حد ومد له على كبير ثاني يوم برضه حاطين له حد فتوجهوا ايه بقى؟ قبل صلاه قبل المغرب كده بشويه مرت الشمس بالتجهيز فالهرم راجعين والمسلمين ايه؟ يرجعوا يعني يبقى في فصل بين القوات كده ودول مقام رسول ودول مقام رسول يجي الليل يطلع الصبح يبتدي ايه؟ المعركه على طول اول يوم ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم خامس يوم ثالث يوم ست ايام وال 3000 مجوفين ال 200000 وال 200000 دول مش عارفين هم حاجه ابدا تعرف بقى يوم الثالث ده هو سبحان الله قدر المسلمين خلاص ربنا بيكرمهم بقى على الكلام ده فجاء الله يستشهد الثلاث اللي النبي قال عليه فيقتل فيقتل فيقتل الثلاث خد استشهد طب ازاي بقى؟ زي ابن حبيبه تنوع وما تتغير استشهد قتل قبل ما على طول ما يروح هتقع كده مين؟ سيدنا جعفر ابن ابي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ادي اول فرد اول فرد استشهد سيدنا زيد بن حارثه خدوا غايه ايه بقى؟ الكلام ده فين؟ في مكه طبعا على المدينه ايه؟ قال في كيلو ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه يفرح للصحابه ما يحدث في المسلمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله رفع علي القرب حتى رايت مؤثرته فاستشهد زيد بن حارثه فاخذ الرايه جعفر بن ابي طالب ولسه هيكملوها النبي لما نكمل احنا بقى نقول عليهم كان غير سيدنا بعد بعد سيدنا زيد بن حارثه كان عنده 33 سنه زي ما سيدنا بعد قال هو والله القاتل قتالا شديدا حتى نزل عن الفرس بتاعه كان راجل فرس فلا الفرس يخش في لحمه ويتاخد وهو مش عارف الفرس بتاعه يعوز مش عارف يخليه يسلك فيه فنزل عن فرسه طب يسيب الفرس طب يسيب حد من رومانيا فعقر الفرس ولذلك يقول العلماء السيره فكان اول من عقر في الاسلام هو جعفر عقر الفرس عشان العدو اللي راح ما يستفدش باي عداء منك اثنين ما عندكش بقى فرصه للموضوع خالص لا فرصه ولا قتال بعد كده ما يعرفوش ودخل سيدنا جعفر وقاتل قتالا شديدا طب اللي يثبته في الموقف ده يمشي شعر يقول ايه يقول يا حبذا الجنة واضطرابها طيبة وباردا شرابها والروم والروم قد كان عذابها أرى العذاب بتاعها يعني علي إلا طيفها ضرابها أنا أضرب فيه وأخوفه سيدنا جعفر سدد نفسه بالجنة وقاتل قتالا شديدا فاتقطعه أحد الرومان راح الرومان تقطعه وقطعه على إيده فقطع عداه اليمنى قطع عداه من هنا من حد عقيده الجاهليه يا رب الدين كده ان الله اختار المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه على طول غير رايه الشمال راح سابه بالشمال قطع الى الشمال فاخذ الرايه بالعبد بالعبد العبد اللي هو الاثنين دول اللي فاتين بفيه بدل فيهم الرايه فطبعا كده كان في فرصه للمنطقه اللي تحت دي تبقى فاضيه فضربه احد الرومان اللي هو الراجل كان ضرب كل اليمين كان ضربه قطع عنه نصفا في الحته دي خد عصر فديش السيف كده فقطعه نصفين حديث البخاري وهو من 33 عاما وجدوا نص بس يبقى هو نصيته بعد ما يسموها الصحابه وجدوا نص من النصين 50 شعره 50 شعره كلها من الامام ليس فيها شيء من الخلق عارف هتيجي فقط لا ده سيدنا جعفر حتى النبي بكى وهو وقال قطع يده اليمنى ثم قطع يده اليسرى ثم قطع الشيل ثم اخذ الرايه عبد الله بن رواحه الانصاري النبي يقول للصحابه كلامنا في المدينه حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تبارك وتعالى اسجل جعفر في يديه المكان دي كلمه اضعف فيه في جناحين يطير بهما في الجنه حيث يشاء ولذلك قلنا ويعرف سيدنا جعفر لانه جعفر الطيار يسموه جعفر الطيار ايه جعفر الطيار؟ لان ربنا اداله كده بدل كده لطبعا في سبيل الله اداله جناحين يطير بهما في الجنه حيث يشاء حتى لما راح النبي يقول سفينه اسماء الصغير سفينه اسماء الصغير اللي تبعوه كان مخلفه منه اللي هو سيدنا محمد وسيدنا عبد الله وده هيكون غالبا انا بحثهم ليش دعوهم يعني وحدثهم السميه بقى ان هي يرجع من ذاته فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبشرها بالخبر ان هو استشهد في سبيل الله تبارك وتعالى وان ربنا اداله بيديه جناحين يزيد هنا في الجنه حيث يشاء الفاقده تقول له يا رسول الله ادعي لله لذلك فكل الناس كده بيقول الناس في سبيل الله وان قطعت رجاله وما انفقت ولا اليوم اللي ما كانش مش عارف ايه لا بتقول له كل الناس وافق النبي صلى الله عليه وسلم الذمه وامر الصحابه هذا الامر عن سيدنا جعفر كنت كده جعفر وكنت نصفي انا مش سنه ونص رسم المسلمين دول 50 طعم مين اللي كان غير بتاع بقى؟ سيدنا عبد الله بن رواحه الانصاري اول حاجه هي ابن عمه كان موجود معاه في الغدوه دي فابن عمه لما شاف سيدنا عبد الله بن رواحه الانصاري قال ده ست ايام ما حطش يعني لا دوب اكل بسيط هو القائد دلوقتي لازم نكرمه بقى فطلع ابني في الساق الوراء يقول لي ده ليه؟ وراح جايب له بقى ايه؟ عرق عرق يعني آه عظم متلبس باللحم هو كان زمان هو كده كان ياكل اللحم ده ما شاء الله جدا يعني وياخد حته كده ايه منها كده اه مش نظام احنا لما تطلع اللحمه نعمله بتاع ده صوت تلافيع كده ولا لا كان نظام هم ينهج كده لا ينهج يعني فراح يقول بقى عرض وقال خد خد يا خد يا ابن عمي شد بهذا صوتك امسك عشان ايه تتقوى عمل انت ايه فقد لقيت في هذه الايام ما لقيت ست ايام رفض فسيدنا عبد الله بن رافع الانصاري لها ثلاثه حديث يقول هكذا يعني اثر احمر ثم سمع صوت الاحمر سمع الصوت كذلك ضغط فقال وانت في الدنيا نحن فيه وقت اللي حد دور انت عايش وفي عبد الله انت عايش ما متش والقى في هذا العرق من يده ودخل في دمار العرق فذكره لي فعمير بن حمام كتاب الزهد اللي كان جابه كتاب الزهد حول ثمرات لما طلع تعيين الكافر اللي كان معاه وبعدين قعد ثلاث ثمرات وبعدين ايه ابدا وبدا ان يدخل الجنه الا ان اكل هذه الثمرات لان انا عليه حتى اكل هذه الثمرات الا حياه طويله جدا لسه عايش لما يصلي هذا وراح بلع بكيده ودخل في دمار العرق فكان اول ده او عملها عبد الله بن رواحه الطريق في غزوه الكوكب في جمال الاولى سنه 8 ورغم العلم ليه ودخل كتاب الشرط رقم ايه؟ طلعوها رقم كده خد بقى الابيات الشعر الطيبه الجميله بيقول اقسمت يا نفس لتنزلن لتنزلن او لتكرهن قد اجلب الناس وشدوا الرنة سمع الكتاب اهو ما لي اراك تكرهين الجنه شوف ما لي اراك تكرهين الجنه يا نفس في خطب نفسه يا رب الا تكتني لابوسي كتب ايه؟ هو كده حال حكيم حكيم هذا حمار الخوف قد طويل ومثل الكيد فقد تعطيه ان تفعل فعلهما اللي هم زي المعارفه وجعفر بن ابي طالب لو تعمل زيهم يعني ان تفعل فعلهما خذي يا ريت تعمل زيهم ودخل سيدنا عبد الله بن رواحه الانصاري فقتل واستشهد في سبيل الله الكلام ده عمله النهارده كنا بنعمله على كذا قلنا وقد كانت خطائر رسول الله صلى الله عليه وسلم عايزين ست ختان هاتولنا ناس مكانهم انما الصحابه كانوا يعملوهم مكانهم ويقولوا ايه يا مثلا فذاك طلع اكرمه في ثالث يوم الثلاثه في الشتاء بس الحمد لله فقد رفع كان المادة الثاني دي لان ثالث يوم حتى الايه المعنويات منهارة راحت في ثلاث قوات ولسه يعني كده كانوا في الاسلام جديد وبتاع فايه عمل ما يكون المسلمين نفسهم بقى ويختاروا واحد يعني لما قال مين القائد على قوات الله على الانصار قال لو قال المسلمون امروا ما قررنا فنزعوه عليهم فقد رفض كان الناس يا دوب هيخش كده يا دوب رايح عقوب عمني عبد الله بن رواحه بعد ما استشهد خدها منه مين؟ ثابت بن اكرم اللي هو عمرو الكبير ده اللي كان بيقول ابو هريره ما لك يا ابو هريره جعلك ترى دموعا كثيره اه انت شهدنا بذلك ان لم ينصب الكفره هو ده ثابت بن اكرم اللي استشهد على يد طلحه بن خالد اللي كنت بقول لكم لسه عليه ده ثابت بن اكرم طلع يجري عقد هو راح عليها ونادى باعلى صوت ايام الصراع اصابوا منكم امرا فجعلوه عليكم شوفوا مين الخير بسرعه قالوا انت يا شاب خلاص انت انت بقى خلاص خلاص يا حاجه خلاص تقيمه كده وتصلها وبدا ينزل عند الاول فهيفرقه ده كده عنده لاي حاجه لا لان الحقيقه الصحابه كانوا بيعتبروا القياده والوظائف والرتب والمناصب تكليف وليس تشريف يعتبروها تكليف هتعمل ايه قدام ربك لما تسال عن اللي تحت ايدك ها فكان على تكليف فقال لا مش انا بقى اصطلحوا على رجل منكم انت يا ثابت وهو انا اعتبرت بقى العزومه احنا هنعمل مع بعض الواقع ده من كده هو راح عرض كتير ولو سن فبس جدا مين اللي اللي اللي يجعله هو قائد النادي عليه ده؟ مين اللي يخش الجيش واول غزوه يطلعها هو مسلم خالد بن الوليد؟ لانه اصلا في شهر فقط سنه 8 يعني بقى لها على السنه ايه؟ اربع شهور ده اربع شهور بس مسلم راح نادي عليه يا ابو سليمان قل يا ابا سليمان خذ الايه خذ انت الفرصه اللي احنا كانوا بطل فرصه خلاص طب انا قادر اعمل بطل صلاح القريه وهات قال لا يا ثابت انت احق بها مني انت رجل لا تتم شوف الادب اللي عنده تعالى نحترم المطر مننا انت رجل لا تتم طبعا عليه طويل الذات وخد بتاعه الموضوع مش مستحمل هاخد عليها رجل والله ما اخدتها الا امسك كما كانت قدرة تاخدها وراح واخد على سيدنا خالد بن الوليد لان عارف كده من خالد سيدنا خالد بن الوليد يعني ده هي وحرب فهو اللي هم المسلمين غير مضر خالد بن الوليد قبل ما يخلص وراح سيدنا خالد بن الوليد وهي اصبح هو القائد على القوات المسلحه الاسلاميه حتى النبي لقب ثلاث المدينه قال ثم اخذ الرايه واول لقب عسكري بقى الثاني كان سيدنا خالد ثم اخذ الرايه سيف من سيوف الله ففتح الله عليه ده النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه ثم سيدنا خالد بن الوليد سيف سيف الله مسلوب سيدنا خالد بن الوليد بفضل ربك كان المغرب داخل دخل المغرب انفصل ايه؟ بالجيشين عن بعض وتفاحم من الله عشان سيدنا خالد يقدر ايه؟ يقدر يوقف نفسه. سيدنا خالد بن الوليد عمل اجتماع مع الصحابه ايه رايكم؟ اظن احنا قعدنا ست ايام لغايه دلوقتي ويعني لو وخناهم وولدناهم من عمرهم ما كتبوش. لو وحده 60000 ما ضربناهمش تمام هكتبناهم هكتبناهم. ايه رايكم؟ ننتحر بقى نرجع بتاع كده ايوه فاتت خلاص نرجع بس هنرجع ازاي؟ ده هم هيصحوا الصبح بقى هيقرفونا قال احنا قلنا ثلاث قوات بتوعهم ويمكن اللي هيقابل هيطلع مكان الوضع بتاعهم ده يعني يمكن هيكون مثلا خايف ولا اي كلام ولا اي حاجه يبقى خطه بس النهار يطلع فسيدنا خالد قال لهم طيب تعالى نحط خطه حربيه اروع خطه حربيه وجعت هذه الخطه تدرس الان في اوروبا الغربيين بيدرسوا خالد بن الوليد عمل ايه عشان يرجع كل فاضل من 3000 وصاب 200000 يعمل ايه سيدنا خالد؟ حط خطه حربيه باكره ورائعه ورفض الخطه الحربيه ايه؟ انه عايز يوهم الرومان والعرب اللي قدام دول 200000 او اللي فرض من 200000 ان في مدد جه من ورا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعت لهم مدد بعت لهم عتاد بعت لهم اخوه بس عدد كبير قوي اه طب يدخلها في شهر رمضان ازاي؟ ده في عز الليل وقال الاخوه بتوع المدينه خد بقتاله خد بقتاله لكن قتل ملك الرافضه اللي هو قائد 100000 بتوع العرب بقتاله المتنصرين دول ياخد بقتاله هذه الامانه بتوعك كلهم الرايات بتاعتهم كمان في عز ان انت ما تعملش حركه انت يا ميمنه هتبقى ميسره وراح رايح بتاع بتاع بن عباد مالك بن عباد تعال انت ميمنه ميسره تبقى ميمنه هات الرايات بتاعتك كلها وتيجي ناحيه الايه؟ الميمنه وراح جاي بالقلب وغير فيه يعني مش انا الست ايام دلوقتي هنا لا روح هناك وتعالى انت هنا وارجع بالرايه دي الرايه دي بتقعد فيها من ست ايام هنا لا خليها من الناحيه الثانيه وتعالى انت بالرايه دي تجيبها هنا غير في ايه؟ في الواجهه بتاعت الدين طب انت ما جايش هنا برضه مش قد كده راح عامل بقى خدعه الماكره الرائعه اللي توفيق من الله اختار تكيله قسمها فصائل وعين على كل فصيله احقاق وقال لهم خدوا معاكم خير خدوا خير كل فصيله تبقى خير فقال كلها عيوب معاها عيوب في عز الليل ترجعوا ورا بس ما حدش يحس بيكم بمنتهى الهدوء ترجعوا ورا ادي الرومان هنا كده والمسلمين هنا ترجعوا ورا كده وتعسكروا وتبيتوا ورا فيه طب الخلف يروحوا على المسلمين بيصلوا طب الخلف للكتيبه دي وبعدين مع اول فوق من النهار اول ما الشمس بتيجي تطلع كده على طول النهار يطلع فصيله واحد ايه طب انا ايه ده خلف تيجوا ناحيتنا تيجوا علينا كده ناحيه ورا الجيش ناحيه ظهرنا كده وعلى قد ما تقدروا حفروا الضراع عليكم الضراع خلوا الخيل تمشي بالضراع اعمل ضراع على قد ما تقدر عايز انا ادور عن حاجه في واول ما قرروا من ظهرنا الله اكبر الله اكبر فكروا فكروا على قد ما تقدروا فكرة اثنين اول ما تكونوا فكرة واحد قربت من ظهر فينا تخش الضراع على طول وعليكم الضراع والتكرار على طول فصيلة ثلاثة بعد تكون على طول خمسة تراب والله أكبر ماشي أربعة تراب والله أكبر خمسة ستة تمام تمام رجعت الكتيبة ديت بالليل ورا الجيش مؤخرة يا دكتور الحمد ومنتهى البساطة كده والراحة بدأ النهار يطلع كانت فصيلة واحد طبعا تجري وطبعا برضه الأماكن الترابية اللي عطلوا تراب والخيل بقى تعمل مفكرة خيل وتراب الله أكبر الله أكبر هو إيه ده كان أول ما الفصيلة تحل فينا أنت الفصيلة بدأت تعمل في مؤخرة الجيش كل الجيش يكبر طبقوا على طول الله اكبر الله اكبر ليه قال يعني بقى ايه جه بدأ من المدينه المنوره فالتكرار بقى بعد ما نرد عليهم بالتكرار وبعدين بقى نتعرف على بعض بقى اه يا فلان ده ويا فلان ده وبتاع ايه كده يعني وطبعا هو مش حد بقى ولا حاجه العمليه ايه يعني منه فيه هو كثير وقت اتفرج على الجيش الليل فكده سيدنا خالد رجع ورا طبعا الرومان الصبح موجودين بقى يلعبوا في السلام المسلمين بعد ما قتلوا القوات الرقم الثلاثه بتاع ست ايام كان يوم السابع بقى ده طبعا ومال الصبح اللي واقفين قدام الميمنه شايفين الرايات مش هي ست ايام معروفه الرايه دي ورايه حمراء وخضراء ومش عارف وقبيل قبيل سابق دي الرايات اللي احنا ست ايام شايفينها الكلام اللي بيتقال هناك برضه قدام الايه؟ قدام الميسره وبعدين بيطلعوا هذا الحاجه على طول شوف النظام عشان في تغيير في تعديل في الجيش الاسلامي قدامنا فقال وصلت الخيانه بتاعت الرومان ان الرايات مختلفه ان الرايه مختلفه اه المختلفه كمان مختلفه غلط والقلب كمان في حاجات مختلفه شوف ان برضه شويه كده وايه العباره بقى من ورا خالص بقى من ورا القسمه يا جماعه انا جبتهم الاول المسلمين وبيبص على بقى المسلمين من ورا ايه العباره دي اللي بتتكرر بتاع ايه ده وصوت كده بقى هو لسه امبارح بيجي ده يقدر ده طول الليل قاعدين بقى ايه غيرهم ومعاهم بقى يعني يعني كنت يعني بتخافوا ست ايام كفايه عليكم ست ايام بقى عمال كده انتوا بقى فرحكم احنا بقى اهو جايين ولاد جايين سخنين لسه مرات مرات جديده وقفوا قدام سبحان الله قال لك بقى ده الله حكم المدى الشغال هم كمان قاعدين واقفين يتفرجوا كل شويه شويه ايه الله لا ده كتيبه ثانيه ايه ايه كام كتيبه دي ده ما تخلصش يفضل في المدى الشغال يفضل مفروض النظام طب احنا بقى قاعدين ست ايام قدام ثلاث ايام مش عارفين نعمل حاجه لما يجوا بقى يوم الثاني عندهم مدد يبقى رفع يصدر ورفع يبقى كان العاب الاوامر بالهجوم هنتابع دخل المسلمين في الرومان قاتلوهم قتل مقتله مقتله عظيمه لان طبعا على ولاد الرومان انقفلوا حتى سيدنا خالد الحديث في صحيح البخاري يقول ان تكثر ثيابي يا مرتب تسعة أشياء تسع سيوف لانه كان بيقتل بكتفين شغال بكتين مش واحد شغال بكتين سيدنا خالد طبعا اصل واحد ما ينفعش يجيب معاه ده 200000 طب 200000 عشان يشوف ايه جوه فكان شغال بكتفين وده الدرس يعني مش بس على طول واحد كان مكانه على طول تسعة تسعة تسعة حروف التفكير فيه وخلص الضرب ده كله في الخطة كتب الذكاء وكنت هذا الانتصار الفاتح افضل ايه ده الاولاني الرجوع ثم يرجع راحوا متمرجعين راحوا داخلين في المركز والرجال واقفين مش عارفين ايه اللي بيحصل ايه المواضيع دي مش هي ده في حاجه فيه مرة واحدة بقيت الضغط ده كله ارجع على راجعين ده كان فيهم موقف ده كان فيه عوار على كده المنورة ارجع كله استحي كله استحي ده كده ولا كده الرجال ضاغطين ولا يجرؤ منهم احد يتقدم يقول ايه ده فين ايه ده مش عارفين طب دول مالهم مدد هم رجعوا ليه؟ قال لا ده ده مش رجوع ده مش امتحان لا ده هم اكيد عاملين لنا كماجد وعايزين يفرغوا رجلينا عايزين ايه؟ يسحبونا لا راحوا تقريب ارض للرومان اضرب اصحاب الرومان والعرب باصين على الحمراء ما فيش حد يلحقها سيب المسلمين يا كده قاعدين احنا هو عليهم خليهم يرجعوا خليهم يرجعوا كل هو هو حد يتقدم قال هو عليهم سبحان الله العظيم ولا تقدم احد والمسلمين عاملين باصين على الرومان يرجعوا يرجعوا كله رجع على مسافه 1000 كيلو مش مش من السهل يا اخوانا والله عشان كده يقول لك حاليا بالرجوع اوروبا قصه الامتحان بعيده خالص ازاي يرجع باللي بقى 3000 وصابر 200000 ولا يقدر واحد من الرومان يتقدم هو الرومان كلهم دي خدعه انا فاكر المسلمين بيقولوا كده المدد اللي جالهم ما جاش كله ده قعد شويه منهم في السكه عاملين كمائن يقولوا المسلمين بتاعهم يرجعوا مسلمين تيجي احنا نخش عليهم يروحوا طالعين علينا بالكمائن لا ده احنا وعاملينهم باقي من الرومان كمان قالوا ايه؟ قالوا على طب اذا كان بقى يعني 3000 وست ايام مش عارفين يقولوا معاهم حاجه مش يبقى جاب من عندهم كده ويبقى خير كويس انهم يتجاهلوا البلد رجعوا يبقى كويس هم كانوا عملنا معاهم ايه؟ يبقى كويس ان لكن هو الغير الحقيقه في الرومان انهم ظنوا ان دي خدعه خدعه حرفيه انهم معتبرين ان المسلمين عاملين لهم كباير هيصطادوهم فيها وطبعا ما كانش كمان ولا حاجه انتحر يدخل الفضل ده تبارك وتعالى دائما غانما بعد ما اكتب الروم سبع ايام انتحر الى المدينه المنوره بعد فإذا كان المكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احنا جايين طلعوا الصحابه يستقبلوا المسلمين وهم عائدون يا اخي تعرف الفرحانين باللي حصل ده؟ ايه ده ابن كثير؟ الغالب ابن كثير ده كثير ابن كثير بينظر اليك الوقت يقول ده وقت الرب فيه كلام لكن العرب مش عاجبهم عملوا ظهر عملوا ظهر ويكشفهم يقولوا الجيش مش عاجبهم اللي عملوا كده يقولوا يا قراء يا قراء حتى العيال الصغيره العيال العيال عيال الصحابه عيال عم الصحابه طالعين يقولوا الجيش يا قرار يا قرار فراركم من الموت في سبيل الله العيال عارفين قرار يعني ايه وعارفين في سبيل الله تعالوا طبعا العيال النهارده كده تبقى عارفين ايه يعلم الله كان عارف هو راجل هو ما دخلش مدرسه يقول لك تنبل ومدمان عارف الكلام ده كويس عارف الكلام ده لكن عارف يا قراء عارف سبيل الله عارف ده يطلع العيال الصغير يقول يا قراء يا قراء خرجت من الموت في سبيل الله مظاهر طب استنينا النبي فيه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام قديم ظهر المسلمين عاملين مظاهر ثم الصحابه يقولوا يا قراء يا قراء والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم ما دام في تحريم يرد عليهم بل هم القرار ان شاء الله بل هم القرار ان شاء الله لا مش قراء ولا حاجه بالقراء الراجع هيرجعوا تاني فقط هو تاني كان على طول مش الكلام ده كان مجرد وقت ثمانية شهر يجي سنة تسعة شغال والتابوت طلع فيها كام بقى؟ 30000 3000 30000 وكان في واحد كان فيها 10000 من الفرسان وطلعوا من نفس الشاب ودخلوا في الشام وما زاروا واحد من الرومان اللي يقف ويقرر ولا واحد قروا جميعا حتى النبي فتح ثم تكلم وخد من الملك اللي اسمه كيزر كنا شرحناها ونشرحها ليه وقتها ان شاء الله هو واحد ده لكن كلام غير مظبوط لما قال بل هم القرار ان شاء الله بل هم القرار ان شاء الله ودخل الصحابه المدينه هم زعلانين جدا انهم يعني بيعتبروا كمان انهم ما حققوش نصر مع ان ده يعتبر نصر كبير ولذلك كان في واحد في الشارع لما كانت المغيره اخ لينا من كان من الارحام وغفه قعد في البيت كل ما يطلع في الشارع يقول اه اه ده كان من الفرقه من كنت فرقه جريتوا وكنتوا مدير اخر غلطوش عليهم انا كنا كل ما حد اقول له يا مرار يا مرار خليهم في البيت فمرة مرة بتزور في السينما ام سلمة ام سلمة دي مرات النبي صلى الله عليه وسلم امتها ام المؤمنين فام سلمة بتكون لمرات سيدنا سلمة بن مجاهد بتقول لها مالي يا مرة سلمة هو سلمة فيه جوزي كان شفاء يعني اشتكى شيئا خير الف سلام عليه المسلمين طلعوا راحوا ازاي حتى اخت هي بتسال اللي بيعطوها اخوها كلها والمؤمنين والمؤمنات مع بعضهم ويرجع مالي يا مرة سلمة اشتكى شيئا لا ولا والله ولا اشتكى ولا حاجه ولا كان عيان نبي انت كل ما يطلع من بيته يقول يا فرار يا فرار يا فرار هو راح ياكل انا كان شغاله بقى كل يقولوا يقول عليها فدخل لما بنت اللي عندها جاء النبي صلى الله عليه وسلم قاعد معاها مرات طبعا السلام والسلام فبتقول انا عندي النهارده مرات سلمت بوزاره المغيره وقاعده معايا بتحكي فبتقول لها كذا قالت كذا كذا كذا كذا فرجع لها حين سلمة حد نفسه كده قاعد يسمع خايف من الناس مكفوف مروه فليخرج فده الامر من النبي صلى الله عليه وسلم يا سلمة النبي يقول لك اخرج حاضر يبقى سمعا وطاعه شوفوا الصحابه مكتوبين انا يعني انا مش عارف هم مكتوبين من ايه حقيقي مكتوبين من ايه ده كتب ثلاث وسبع ايام وثبتين الف لما دوبتوه وما عاد يعتبر الرسول مكتوفين وتعال شوف حال المسلمين النهارده ان لم تفتحوا فاطمه عملت ايه؟ ما بيكتبوش مفيش شمس الصحابه قال مكتوفين وزعلانين انهم ما عرفوش يخلصوا عن 200000 نفس مؤتة نسال الله العفو والعافيه كما نسال الله تبارك وتعالى ان يديم علينا بالصلاه والسلام وان ينصر الاسلام والمسلمين وان يعلن بفضله كلمه الحق والدين شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم ونراكم على خير يوم الاحد القادم ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله